عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مع آه، حبايبنا الغاليين أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والذين أسأل الله عز وجل أن يجمعنا معهم على حوض النبي محمد نشرب جميعا شربة هنيئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا ثم يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى مع حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وقائدنا ومعلمنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه آه، النهاردة بم- نلتقي مع ضيف جديد وقبل ما نلتقي مع هذا الضيف ال- الجميل آه، تلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم عايز اقول ان محتاجين ان احنا نراجع نفسنا في اللي سمعناه اللي فات ده كله محتاجين نشوف ايه اللي اتغير فينا هل مجرد ان احنا بنسمع يا جماعه سيره الصحابه بس مجرد بس كده آه، يعني سرد قصصي كده وحواديت بنسمعها وخلاص ولا استفدنا من اللي فات وفعلا في حاجات اتغيرت فينا فكرنا في ان احنا نكون فعلا من الناس اللي بيتسابقوا في مرضاة الله والى طاعة الله سبحانه وتعالى يا ترى احنا فعلا في حاجات اتغيرت فينا اللي مش لابسه حجاب ابتدت تفكر وابتدت تاخد خطوة نحو الحجاب اللي ما كانش بيصلي يا ترى ابتدى يصلي اللي ما كانش بيبر امه وابوه ابتدى يتغير ولا لا حياتنا طموحاتنا اهدافنا اه ايه اللي اتغير فينا مش معقوله هنفضل طول حياتنا يا جماعه مجرد بس ناس بتسمع وخلاص اكيد لازم يكون في حاجه بتاثر فينا حاجه بتغير فينا آه، لابد يكون في عندنا آه، وقف- وقفات مع انفسنا نقف مع نفسنا وقفه ولو حتى كل اسبوع مره كل شهر مره نشوف ايه اللي اتغير ايه الحصيله اللي احنا عملناها ايه الاخطاء اللي وقعنا فيها عشان نتداركها ونبعد عنها ايه الحاجات الجميله اللي احنا و- و- يعني عملناها ولقينا ان احنا نقدر نكررها ون- ون- ونزود منها انتوا عارفين ان كل واحد ربنا سبحانه وتعالى اعطاه يعني موهبه في طاعه معينه بعد الفرائض وبعد التوحيد في واحد ما شاء الله موهبته في قيام الليل في النوافل بتاعت قيام الليل واحد تاني موهبته في الصيام الثالث في الانفاق الرابع في مساعده المسلمين الخامس في آه، آه، التحلل من المظالم آه، الرابع في انه يعين الناس الخامس في انه يسامح ويغفر و- و- و- ويعفو عن الناس اللي اللي ظلموه السادس السابع كل واحد ربنا اعطاه موهبه في حاجه معينه يستطيع ان هو بفضل الله يستثمرها في انه تقربه من مرضات ربنا ومن جنه المولى عز وجل آه، سبحانه وتعالى فعشان كده بنقول محتاجين نقف وقفه نشوف ايه اللي اتغير فينا جيل فريد عمالين بنسمع عنه وبنسمع القصص بتاعه عشان نقلده مش عشان مجرد بس بنسمع توته توته فرغه الحدوته حلوه ولا ملتوته لا محتاجين ان احنا فعلا نشوف الناس دي عملت ايه عشان نعمل زيها الناس دي لما عملت كده ربنا قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه ف... ف يعني ده مين دول ده جيل ايه ده اللي ربنا رضى عنه وفوق ده كله كمان بيقول ورضوا عنه طب هم رضاهم عن ربنا يعني ل- لا يزيدوا ولا ينقصوا سبحانه وتعالى لكن شوف منقبه عظيمه جدا مش ان ربنا راضي عنهم لا ان هو ربنا بيقول ورضوا عنه سبحانه وتعالى ده الجيل اللي ربنا قال عنه- قال عنه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه وما قفلش الباب في وشك اخويا وحبيبي واختي الفاضله قال ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا عشان كده محتاجين نقف وقفه مع نفسنا نشوف ايه اللي اتعلمناه ايه اللي سمعناه ايه اللي ممكن نحققه ايه اللي ممكن ن- ن- ن- نقوم بيه آه، كل واحد فينا ممكن يكون في صحابه معين طبعا انت لازم تحب كل الصحابه وما تفرقش من حد من الصحابه اه في صحابه اعلى من صحابه طبعا ده شيء طبيعي يعني ابو بكر شيء طبيعي انه آه، اعلى من كل الصحابه والعشر المبشرين بالجنة أعلى من الذين آه، آه، بعد ذلك وهكذا كل الصحابة لهم حتى يعني رتب آه، ولهم مقامات ودرجات لكن في المجمل لازم تكون بتحب كل الصحابة لكن أكيد كل واحد فينا ممكن يكون فيه صحابي معين علق معاه جدا وعلقت معاه قصته وبيتمنى أن هو يعني يتشبه بهذا الصحابي الجليل بعد التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جيل فعلا فريد كون إن جيل زي دوت يجتمع في فترة معينة وفي مكان معين بكل ما يحمله من سلامة المعتقد وحسن الأخلاق والسلوكيات الجميلة والحب والإخاء والتعاون والود وال- والرحمة آه، و- ويعني كل هذه الأشياء وتجتمع في وقت واحد هذا من سعادة هذا آه، الجيل الفريد احنا قلنا النهارده لو ان مجموعه من النابغين او واحد من الناس اللي يعني اللي هم بيسموهم فلتات يعني واخد بال حضرتك اه ان صح القول يعني آه، اتوجد في مكان فهذا يكون من سعادة أهل هذا الزمان يعني لو يعني سلمنا مثلا بأن سيدنا أبو بكر الصديق أو سيدنا عمر أو سيدنا عثمان أو سيدنا علي أو أي واحد من الصحابة الأفاضل آه، وجد في هذا الزمان أليس هذا من سعادة أهل هذا الزمان فكيف لو اجتمعوا جميعا في هذا الزمان تبقى سعادة ما بعدها سعادة فعشان كده بقول لك احنا يعني بسأل سؤال ونفسي الاقي حد يرد عليا ليه ما نلاقيش فينا الان واحد مثل مصعب بن عمير او طلحة بن عبيد الله او الزبير بن العوام او سعد بن ابي وقاص يعني او سعد بن معاذ او الناس الافاضل لكم ليه ما يتوجدش يا جماعه يعني سبحان الله شيء عجيب جدا ال ال ال الاله الذي يعبدوه هو الاله الذي نعبده والقران الذي انزل عليهم هو القران الذي بين ايدينا الان والسنه التي اتبعوها هي السنة التي بين أيدينا الآن والكعبة التي كانوا يتجهون إليها هي نفس الكعبة التي نتجه إليها يبقى العيب فينا احنا بقى يبقى المشكلة عندنا احنا يبقى احنا المشكلة عندنا ولازم نشوف تتغير ازاي الصحابة الميزه اللي كانت الكبيره اللي كانت عندهم بعد حبهم لله وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعهم للنبي عليه الصلاه والسلام ان هم كانوا بيحاسبوا نفسهم دايما كان قاسوها كده بال- يعني لقوا ان الدنيا ما بتساويش حاجه لان النبي علمهم كده قال الا ان الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما وقال صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع فزهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة وبدأوا يعني على طول كأنهم يرون الجنة والنار نصب أعينهم فكانوا دايما على طول اجتهاد في الطاعة اجتهاد في العبادة اجتهاد في كل ما يقربهم من الله سبحانه وتعالى احنا عشان نحاسب أنفسنا المحاسبة تحتاج حاجتين حبيبي ركزوا معايا في النقطة دي المحاسبة تحتاج لأمرين أول حاجة استحضار كل ما يدور في الظهر الآخرة بدءا من دخول ملك الموت وانتهاء بالجنة أو النار أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه يبقى استحضار كل ما يدور في الدار الأخيرة آه أقعد آه، آه، أتذكر بقى كده أقعد أقول آه ده اللحظة اللي هيدخل فيها عليا ملك الموت أحب يخش عليا وانا علبة الدخان تحت مخدتي ولا المصحف محطوط جنبي ولسه يا دوب كنت بقرا وبنام شويه عشان استريح ايهما افضل آه، الملك الموت لما يخش عليك تحب يخش عليك وانت اصلا كنت في الوقت دوت متبرجه ولا كنت محجبه ما اقصدش محجبه في البيت يعني اقصد في الزمان ده كنت محجبة ولا كنت متبرجة آه، ملك الموت هيخش عليا يا ترى احب يخش عليا وانا كنت بر بام وابويا ولا اخر حاجة قايل لهم كلمتين في العظم يوجعوا ورحت نايم ودخل عليا ملك الموت آه، قرر بقى وشوف ايهما افضل بالنسبه ليك هتلاقي نفسك في اخر حاجه بتعملها قبل ما تنام لازم تكون خير عشان كده كان اخر حاجه النبي بيعملها وكان بيعلمنا ان احنا نعملها اذكار النوم وان احنا نتحلل من المظالم وان احنا نستغفر ربنا سبحانه وتعالى ونتوب الى الى الله وننام على توبه شوف قد ايه فالنبي عليه السلام بيعلمنا ازاي ان احنا نحسن علاقتنا بالخالق ونحسن علاقتنا بالخلق اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها ده علاقتك بالخالق وخالق الناس بخلق حسن ده علاقتك ايه بالمخلوق هي دي المساله ان النبي عليه الصلاه والسلام كان دايما يجمع ما بين احسان العلاقه ما بين المخلوق والخالق وما بين المخلوق والمخلوق الذي مثله فدي مساله مهمه جدا يبقى استحضار كل ما يدور في الدار الاخره هخش القبر اخش القبر وانا احوالي الايمانيه عامله ازاي ايه اللي يسرك تخش القبر وانت اصلا كنت تارك الصلاه ولا كنت بتصلي وما شاء الله ومت وانت كمان ساجد فتبعث يوم القيامه وانت ساجد آه طب آه، تيجي ت- ت- ت- وقارن بقى كل احوال الدار الاخره ولما ابعث لما اقف بين ايدين ربنا احسن اكون واقف بين ايدين ربنا وانا قدمت خير كتير ولا ما قدمتش ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد ايمن منه فلا يرى فلا يرى الا ما قدم قدمت ايه ونفسك تقدم ايه وتحب يعني اسال واحد كده مثلا يكون حتى هو مش مطيع لله تحب لما تقف بين بين ايدين ربنا حبيبي في الله تحب يكون اعمالك عامله ازاي البديهي والفطره الجميله يقول لك طبعا احب اكون انسان من خيره الصالحين طب ما انت في اهو والحق نفسك قبل ما تصرخ وتقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت فيقال لك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وشوف بقى وقيس بقى كل مراحل الآخر بقى من استلام الصحف للوقوف بين يدي الله للصعود على الصراط للميزان لده لده للجنة للنار قيس وظبط المسألة قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة إن الله إذا أراد العبد خيرا فجر في قلبه عينين عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار فلا يرى فلا يعمل عملا ولا يقول قولا الا اعرضه على الجنه والنار الكلام ده يوصل الجنه نعم نقوله العمل ده يوصل الجنه نعمله لا ده الع- الكلمه دي توصل النار وان الرجل لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا ترفعه في الجنة سبعين خريفا وفي رواية يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة وبالعكس بقى وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهودها في جهنم سبعين خريفا وفي رواية يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة احسبها بقى احسبها كده وظبطها ده أول حاجة حبيبي في الله استحضار كل ما يدور في الدار الآخرة الحاجة التانية علو همة يترجم هذا العلم إلى عمل الله يبقى عندك همة عالية همة عالية في ايه؟ همة عالية مش ان انا عايز بس انجو من النار فقط فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور، لا ده الموضوع اكبر من كده، ده الموضوع ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فاذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل جلاله يبقى أنا بقى همتي بقى هنا إيه آه استحضرت كل ما يدور وعرفت ان في دخول ملك الموت وفي سكرات وفي نزع الروح وفي قبر وفي ضمه وفي عذاب او نعيم وبعدين بقى في بعث ونشور ووقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وانتظار بدء حساب ممكن يكون خمسين الف سنه او اقل او اكثر او اقل عفوا ثم بعد ذلك وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وبعدين الصحف وبعدين الميزان وبعدين الصراط كل ده استحضره ولا لا ده انا عايز انجو ده ده ده انا ما استحملش حتى موضوع الصراط مش هقول بقى الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى بقى وان الانسان يوبخ بين يدي الله وربنا يقول له عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا انا ما استطيع ما اتحمل ان اقف بين ايدين حبيبي سبحانه وتعالى ويقول لا ويعدد عليا ذنوبي كلها واثامي من يوم ما كلفت لحد ما مت ولذلك احد السلف في يوم من الايام عد ايام عمره او عد سنين عمره وفكها ايام فكها ايام فلقاها اكتر من 21 الف يوم فقال سبحان الله 21 ألف يوم يعني إذا كان سنه عدى 60 سنة 21 ألف يوم لو عملت في كل يوم بس ذنب واحد يبقى هلقى الله سبحانه وتعالى ألقى الله ب 21 ألف ذنب فكيف وقد أذنبت في كل يوم أكثر من 100 ذنب فتاب إلى الله عز وجل وعاد إلى الله وكان دي سبب توبته ان هو بس عمل ايه فك ايام عمره او فك سنين عمره الى ايام وقال ده انا لو اذنبت في كل يوم ذنب واحد ده انا كده بضعت فما الظن لو انا بقى اذنبت في كل يوم 100 ذنب و200 ذنب وفي ناس يعني ربنا يعافينا ويعافيك قاعدين ليل ونهار قدام الكليبات قدام الافلام قدام المسلسلات مش بيبقى 200 ذنب ولا 200 ولا 100 ذنب بقى ده بتبقى بالالاف ربنا يعافينا يا رب ويعفو عن كل مبتلى بهذه الاشياء ويتوب على كل عاصم وان يرزقنا جميعا التوبه النصوح. يبقى اول حاجه استحضار كل ما يدور في الدار الاخره، ثاني حاجه علو همه يترجم هذا العلم الى عمل. ان انا اقعد بقى اقول في نفسي طب ما انت عرفت اهو ان في اخره وفي قبر وفي بعث وفي حساب وفي وفي مش عرفت طيب بقى انا بقى ترجم العلم ده الى عمل ان انت تحاول بقدر الامكان ان انت تستعد لليوم ده ان انت تجهز نفسك وتظبط نفسك علشان في يوم هتقف فيه بين يدين الله سبحانه وتعالى وستسأل عن كل صغيرة وكبيرة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ربنا بيقول إيه ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى تعال نبدأ لقاء ليلادي مع ضيفنا الكريم المبارك بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم ضيفنا النهاردة معروف بأن هو كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أعلم الناس كان أعلم الناس بالفتن إلى قيام الساعة ضيفنا الليلة دي هو حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين تعالوا نبدأ قصته من أولها نبدأ من أول آه قصة والده والده اللي هو آه كان اسمه آه حسين حسين بن جابر حسين بن جابر كان عايش في في مكة هو كان مكي كان من قبيلة اسمها بني عبس وبعدين قدر ربنا سبحانه وتعالى ان حصل مناوشات بينه وبين واحد من جيرانه فوصل الامر الى يعني التشاجر وبعدين وصل الامر الى القتل والد حذيفه اللي هو حسين ابن جابر قتل واحد من قوم بني عبس يعمل ايه خاف ان هم يقتلوه طبعا اكيد كانوا هيقتلوه فهرب وطلع على المدينه المنوره وراح ايه دخل على قبيلة بني عبد الاشهل فاكرين حضراتكم قبيلة بني عبد الاشهل اللي هي قبيلة سعد ابن معاذ رضي الله عنه وارضاه دخل على القبيلة وراح محالفهم فسموه هو ما كانش عارف اسمه ايه فسموه اليمان ليه لانه حالف اليمانية اللي هم الانصار واضح كده يبقى نبدأ الحتة دي من اولها كده والد حذيفة بن يمان كان مكي من بني عبس كان مكي منين من بني عبس حصل مشكلة بينه وبين واحد قاموا الاثنين وتقاتلوا فقتل حسيل بن جابر اللي هو والد حذيفة بن يمان قتل الرجل ده فهرب لكن خاف لا يتقتل فلما وصل المدينة دخل على قبيلة بني عبد الأشهل اللي هي قبيلة سعد ابن معاذ وبعدين راح محالف آه، اليمانية اللي هم الأنصار فسمي اليمان فلما بعد ذلك عاش فترة كده كبيرة وأراد أن هو يتزوج آه، رجل في وقت من الأوقات بيحس أن هو محتاج لزوجة فتزوج حسيل آه، ابن جابر اللي هو اليمان اللي هو والد آه، الحذيفة وبعد ذلك أنجبت له امرأته أنجبت له حذيفة ابن اليمان طبعا فرح فيه فرح كبير جدا جدا لان سبحان الله نباغه الطفل وذكائه على فكره بتبان وهو حتى لسه طفل صغير تلاقي الطفل كده ما شاء الله ترى آه، علامات الذكاء والنبوغ وال- والنباهه آه، تحس انها باينه عليه وفي واحد تاني تجد بقى العكس يعني تلاقي علامات ال- ال- اللي مفيش ذكاء ومفيش نجوم بيبقى باينه برضه عليه لكن يقدر ينمي قدراته شويه ويعني يستعين بالله لكن هي مواهب وقدرات ربنا سبحانه وتعالى بيمتن على كل واحد بما آه، يعني يوفقه وبما ينفعه بفضل الله سبحانه وتعالى المهم آه، ابوه كان بيحبه جدا جدا كشأن اي اب بل اكثر يعني كان يحبه حب عجيب جدا المهم يقدر ربنا سبحانه وتعالى بعد فتره يسيره آه، ظهرت آه، تباشير الاسلام وظهرت شمس واشرقت شمس الاسلام على ارض الجزيره وسمع بذلك حذيفه ابن اليمان وكان ابنه بقى آه، وكان والده كان برضه موجود معاه فالاثنين كان حذيفه طبعا كان كبر يعني وسمع هو ابوه عن الاسلام وسمعوا عن النبي عليه السلام فالمهم طبعا النبي في الوقت ده كان فين يا جماعه؟ النبي كان في الوقت ده كان في مكه وحذيفه ابن اليمان هو ابوه اللي هو اليمان كانوا قاعدين في الوقت ده في المدينه طب نستنى بقى لما النبي يجي المدينه وطبعا النبي عليه السلام راح المدينه بعد قد ايه؟ بعد 13 سنه فهم مش قادرين يصبروا شوف قد ايه الحب يا اخي وشوف قد ايه الانسان لما يسمع عن الخير ما يتاخرش ده درس كبير جدا يا جماعه والله ان احنا قاعدين دلوقتي بنتكلم وعاملين بيقولوا الصحابي والصحابه وعملوا وسووا وضحوا وبذلوا الجهد وكانوا في العباده ما شاء الله غايه في العباده وكانوا متبعين للنبي وكانوا بيبروا لابائهم وامهاتهم وكانوا بيعملوا طب ما نجري احنا كمان ونعمل زيهم ودلوقتي حالا ومش قبل ما الحلقه تنتهي كمان لا ده انا ده انا اوطي الحلقه بقى واتصل ازيك يا ام ازيك يا ست الكل عامله ايه ولا بلاش اتفرج على الحلقه بعد الحلقه خليها بعد الحلقه احسن يعني ايه المهم ان انت تعجل بالخير مسائل الخير حبايبي اوعى حد ياخر ال- الخير اللي ممكن يعمله النهارده اوعى ياخره لبكره لا تؤجل عمل اليوم الى الغد لانك ممكن ما تعيش ما تعيش لبكره ممكن الواحد يموت دلوقتي بعد ساعه بعد ساعتين فالخير اللي نفسك تعمله اعمله دلوقتي ما دام في امكانك انك تعمله دلوقتي اوعى تاجل عمل النهارده لبكره ان لله عمل آه، بالليل لا يقبله بالنهار وعمل بالليل لا يقبله ايه آه، وعمل بالنهار لا يقبله بالليل فاذا المساله ايه مساله عباده الوقت عباده الوقت ان احنا نجتهد في ان احنا نؤدي العباده في وقتها يعني اديك مثال بسيط خالص يعني لو ان واحد جه مثلا في موسم الحج وكان يستطيع معاه ال- ال- ثمن الدابه او ثمن الطائره او غير ذلك ومعاه فلوس وعنده صحة و- وقال مش هحج دلوقتي وانا ما مش قادر وبعدين فجأة بعد ما موسم الحج عدى وبعدين هو بقى ايه بقى جه بعدها حس كده بانه يعني مرض وه- وعلامات الموت قربت و و- فقال بس خلاص انا مش هلحق ان انا احصل آه، موسم الحج الجاي انا هحج في الجمادى الثاني او الاخره هل يقبل منه حج رغم ان هو خد بالكم من حاجه رغم ان هو عمل اشياء جميله يعني ما عملش حاجه ما عملش معصيه ده هيروح ويحرم من الميقات ويطلع على مكة وهيعتمر هيسعى ويطوف هيطوف ويسعى وبعد كده هيطلع على منى وبعد منى يقوم طالع على عرفات و- ويعمل كل الحاجات ديت بس في جمادى الآخرة هل يقبل؟ لا ما يقبلش لأن في عبادة للوقت طب واحد يقول طب أنا لله عليا صيام شهر في السنة إيه الشهر ده أنت بقى هن- إيه بقى؟ انا اصوم بقى في ربيع او اصوم في صفر لا ما ينفعش لازم يكون في رمضان خدت بالك المسألة عاملة ازاي فاذا ايه في عبادة الوقت اجري واسعى واجتهد و- واجتنز و- واغتنم كل لحظة تمر في حياتك قبل ما تعدي وتندم عليها بعد كده هشوف هو بمجرد ما سمعوا عن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم انت برضو كده كل لما تسمع عن سنة للنبي تقدر تعملها النهاردة ما تأجلهاش لبكرة آه، كل ما تسمع عن امر من اوامر النبي او امر من اوامر الحق سبحانه وتعالى وتقدر تنفذه نفذ نفذ وما تأخرش يا أيها الذين أمنوا نداء جميل ليك يا مؤمن ويا مؤمنة فأصغ له سمعك فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه فأول ما سمعوا بمبعث النبي عليه السلام الاثنين خرجوا من المدينة راحوا مكة وراحوا للنبي عليه السلام وسألوه آه إلى ما تدعو يا يا رسول الله فقال أدعو إلى كذا وسمعهم بعض آيات القرآن فأسلم آه حذيفة ووالده اليمان في التو اللحظة ورجع مرة أخرى إلى المدينة وهما في غاية السعادة والسرور ده برضو درس تاني جميل أخويا وحبيبي عشان عايزين مع كل حتة كده ناخد درس غلطة كده وما نعداش على المسألة أنها مسألة قصة وبس وحكاية بنحكيها وخلاص اليمان خد ابنه حذيفة راح فين؟ راحوا للنبي عشان ايه عشان يسمعوا اذا كان هو نبي هيسلموا ما كانش نبي خلاص هيرجعوا فراح في مشوار فيه طاعه ولا مفيهوش طاعه فيه طاعه طبعا طب المشوار ده قد ايه 450 كيلو راكبين ايه راكبين بقى زي اللي راكبينه راكبين فرس راكبين جمل ماشيين على رجليهم هم كانوا راكبين طيب المسافه دي بعيده ولا قريبه بعيده جدا طبعا من مكه والمدينه مسافه بعيده ان انت النهارده بتركنها بالعربيه وبتبقى زهقان وتعبان جدا فما ظنك لو راكب فرس لا في بقى لا, لا مكيف ولا في حاجة ب- بتظلل عليك ده انت منك للشمس على طول ورغم ذلك راح 450 كيلو رايح وسمع الكلمتين واسلم ورجع 450 كيلو مرة تانية يعني 900 كيلو علشان بس يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله عرفت قد ايه الدين غالي طبعا الدين غالي جدا والله ما في اغلى من الدين بس للاسف في ناس بتفرط في دينها لان دينها ده وصل لها ببلاش من غير اي كد ولا تعب طلع لقى البطاقه الشخصيه في السجل المدني مكتوب فيها فلان الفلاني عبد الله او محمد او احمد او محمود لقى نفسه مسلم خلاص لقى نفسه مسلم طب انت لقيت نفسك مسلم حافظ بقى على النعمه دي انت ورثت وانا عارف ان الوريث لا يشعر بقيمه الشيء مثل الذي جمع ابوك تعب وكد وسافر واتغرب وعمل وجمع المال ده ولما مات انت ورثت لا يمكن تحس بطعم المال دوت ولا ت- ولا تشعر بقدره لان انت ما تعبتش ولا اتغربت زي ابوك ابوك هو اللي تعب وشقي فانت يعني ممكن تهمل في المال ده وممكن تصرفه وممكن آه، تروح تتفسح بيه لكن لو كان ابوك بقى عايش ومعاه المال ده كان لا يمكن يفرط في المال ده بسهوله مش هيكون بخيل بس هيكون حريص يعني المال هيحطه في المكان المناسب بحيث ان هو تعب في المال ده كتير جدا فمش هيفرط فيه بسهوله كذلك الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم مع بعض المثل ده مال وده دين ان الصحابه تعبوا جدا جدا جدا عشان يقولوا كلمه لا اله الا الله وشفنا قد ايه سلمان الفارسي 20 سنه يا اخوانا ربنا يبارك في عمرك يا رب وفي عمرك يا اختي 20 سنه واكثر من 20 سنه يبحث عن الحق يشتغل يسيب آه، ال- ال- ابوه كان رئيس القريه وهو كان قاتل النار يعني كان اهم رجل في الدولة بعد رئيس القرية هو اللي كان بيوقد النار للمجوس سيب العز وسيب الرفاهية وسيب الملك ده كله عشان يروح يبقى خادم عند أسقف في كنيسة ودوت ودوت ويروح عند خمسة ويبقى خادم تحت رجليهم كلهم في في النهاية عشان يصل إلى الحق وفي النهاية يصل بعد أكثر من عشرين سنة ويباع ويصبح حظا رفيقا لواحد من اليهود من بني قريظة وفي الآخر يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه النبي فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم قد إيه الدين غالي قد ايه عشان كده ربنا بيقول ايه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون جالك الدين ببلاش جالك ببساطة جالك بيسر وسهولة كل اللي مطلوب من حضرتك وكل اللي مطلوب من حضرتك حافظ على الدين واحنا في امريكا كان من ضمن العجائب اللي شفتها الحقيقة آه، فوجئت بيعرفون على الشاب الشاب ده اسمه ايه على ما اذكر كان اسمه آه، ميشيل بطرس كذا كذا كذا في الاخر محمد فانا دماغي يعني ايه يعني بقيت مستغرب طب ايه اللي جاب محمد صلى الله عليه وسلم ايه اللي جاب الاسم ده يعني اسم محمد في وسط الاسم ده كله ميشيل جرجس مش عارف ايه كذا كذا وفي الاخر محمد قالوا لي اه اصل جده او ابو جده يعني لما كان هنا زمان كان مسلم وبعد كده ابنه تنصر فسمى نفسه اسم تاني والولاد كلهم طلعوا ايه طلعوا نصارى شوف قد ايه لما الجد لما الجد بس فرط في دين الله سبحانه وتعالى وترك الاسلام الذريه كلها طلعت غير مسلمه وكلهم في ميزان سيئاتهم خدت بالك المسألة عاملة ازاي عشان كده ربنا بيوصينا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته وحق تقاته ديت يعني ايه يعني ما مفيش حد يقدر يتقي ربنا حق تقاته خد بالك عشان كده قال في ايه تانية ليه قال فاتقوا الله ما استطعتم لكن في النهاية بقى في جملة دي ما نقدرش نحيد عنها ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله ربنا يا رب يحشرنا مع زمرة المؤمنين والمسلمين يا رب العالمين ويميتنا على نعمة التوحيد والإيمان اللهم آمين فشوف سبحان الله فشوف آه، تعبوا قد ايه الصحابه عشان بس يقول كلمه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله شوف سيدنا بلال شوف العذاب اللي شافه ده كله عشان يبقى مسلم وموحد شوف آه، آه، صهيب الرومي يهاجر ويسيب ثروته اللي جمعها في 13 سنه عشان بس يفضل يفضل مسلم ويفضل كده على التوحيد لحد ما يموت وكتير قوي امثله كتير جدا من الصحابه اللي ضحوا بكل حاجه مصعب بن عمير كان من اثرى واغنى ويعني واعطر فتيان مكه ورغم ذلك كل ده سابه أصبح يعني تخشى في جلده حتى أصبح مثل جلد الحية حتى أنه لما مات لما قتل في غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه واستشهد في يوم أحد آه، النبي عليه السلام أراد أن يكفرهم فكانت عليه نمرة يغطي بها راسه تبان رجليه يغطي رجليه تبان راسه ده مين ده مصعب بن عمير اللي كان لما يمر من طريق لو حضرتك عديت من الطريق ده بعد ربع ساعة تشم العطر اللي كان حاطه مصعب بن عمير في الطريق بتقول أكيد مصعب بن عمير كان معدي من الطريق ده ضحوا كتير قوي واحنا مطلوب مننا احنا كمان نضحي ضحينا بايه بقى ايه اللي ضحينا بيه بجد يعني بالكتير قوي اتفرجنا على اخواننا في غزه وهم محاصرين وتعبانين ومبهدلين واخواننا في العراق واخواننا في دارفور واخواننا في اقطار ال ال ال يعني في في في معظم اقطار العالم وهم يعذبون وبالكتير قوي يعني قعدنا مصمصنا الشفايف وانا لله وانا اليه راجعون وربنا يكون في عونكم وخلاص لكن ايه الموقف الايجابي اللي احنا قمنا بيه ممكن يكون كتير مننا ما عملش حاجه خالص ممكن يكون كتير مننا حتى ما اهتمش باسرته كاسره يعني ان هو يربي اولاده ان هو يربي زوجته ان هو يربي نفسه علشان الاسره دي تقدر تعيش عيشه كويسه ترضي الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون شفت قد ايه تعبوا قد ايه 900 كيلو رايح جاي على الخيل او على الجمال عشان بس ينطق كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم النقطة الثانية اليمان خد ابنه مين في لفين لمكان طاعة رايح للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى اليمان واخد ابنه عشان يوديه للنبي صلى الله عليه وسلم وانت واخد ابنك عشان توديه مصيف توديه مصيف في عز شهر سبعة وثمانية ولا ستة في عز ما النساء كاسيات عاريات على الشواطئ عياذا بالله انا معاك عشان ما نبقاش متزمتين قوي مقفلين الدنيا كلها انا معاك في انك ممكن تودي زوجتك واولادك مكان مكان زي دوت بس بشرط في مكان ما يكونش في حد شا... يعني يكون مكان هادي ايه المشكله لا مانع هو البحر في حد ذاته حرام لا طبعا كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق أبدا عمرها ما كانت محرمة إنما الذي يفعل على الشواطئ هو اللي محرم طب لو وجدنا شاطئ ما فيش عليه محرم بقى لو وجدنا شاطئ بين الخيمة والخيمة أو بين الشمسية والشمسية 2 3 كيلو متر ولا أنا شايفهم ولا هم شايفيني جميل انزل أنت وولادك حلو قوي زوجتك طبعا مش تلبس مايو يعني زوجتك اه هتنزل معاك لابسه حجابها هتنزل بقى تبل رجليها في الميه كده تقعد على الشط تاكل لقمه حلوه تشم شويه هواء جميله مفيش مشكله خالص آه لو ما حد مش شايفكم مثلا آه، ت- تجروا ورا بعض ت- تلعبوا مع بعض كوره مفيش مشكله يعني احنا مش عايزين نقفل الدنيا برضه عشان المساله لا نبقى قافلين قوي ولا نبقى متسيبين قوي يعني ده- وكذلك جعلناكم أمة وسطا ولادك الشباب ينزلوا هيلبس شورت شرع كده وفانيلا من فوق وينزل ويقوم براحته مفيش مشكلة بناتك لو كانوا زنطتين خالص اطفال صغيرين ينزلوا يعوموا مفيش مشكله لا كبروا شويه آه، خلاص يعملوا زي امهم كده يبلوا رجليهم في الميه كده او تجيبي كرسي عند اول الشط كده والموجه كده عماله تخبط في رجليها وطالما ما حدش شايفكم وتنبسطوا وتقضوا وقت جميل يوم اتنين اسبوع تغيروا هوا وتاكلوا لقمه نظيفه وتحمدوا ربنا وتشوفوا المناظر الجميله دي وتسبحوا بحمد الله سبحانه وتعالى طالما ما فيش معصيه عشان مش حد يقول لك النهارده ايوه يا عم قاعد الشيخ بيقول لك يا عم ايه المصايف حلال ويلا كله يروح انا ما قلتش كده الكلام واضح اهو انا بقول لو ما كان في في معصيه ما تروحش لو إن كان فاضي خالص بينك وبين الشمسيه اللي بعدك 2 3 كيلو زي ما بيحصل في بعض الاماكن في مرسى مطروح ما شاء الله في اماكن واسعه جدا جدا واماكن ما حدش هيشوفك فيها خالص فانت نقي مكان فاضي وروح فسح ولادك وفسح زوجتك مفيش مشكله لكن مكان فيه معصيه وتروح تفرج اولادك النسمات الطاهره الجميله ديت ال- ال- ال- اصحاب القلوب الطاهره وتملا قلب ابنك بالصور ال- ال- المقززه ال- ال- الفظيعه دي ده ده انت كده بتفسده وبتضيع عليه دينه الولد وهو صغير يقعد يطلع على اجساد النساء والبنت وهي صغيره تطلع على اجساد الرجال اللي ماشيين والعوره المغلظه باينه قدامهم الان عياذا بالله على الشواطئ طبعا ده ده مفسده ايما افساد آه، لهؤلاء الاولاد وتضييع لهذه الرعيه وما من راع يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه رائحه الجنه يبقى دي نقطة يبقى ما اخدش ابني بقى عشان اوديه مصاريف في شهر 6 و7 و8 واخد بالك او م- مش ه- مش هرتبط بشهور ما اوديهمش في اماكن زحام ومعاصي دي نقطة ما اخدش ابني للسينمات والمسارح ما اخدوش اوديه خمارات او بار او اقعد في البيت فاتحين مع بعض النت على- على اماكن اباحية او قاعدين مع بعض على آه، قناه اباحيه برضو او قناه كليبات وقاعد اتفرج انا وابني على الكلام ده كله والولد يقول لك أصل- آه، والدي ده اصل راجل large يعني واخد بالك يعني الكلام ده كله اصلا محرم انما اخد ابني مثلا واولادي وزوجتي لفسحه ما فيهاش معصيه يا سلام يا ريت والله يا ريت الكل يهتم بالمساله ديت ومش عيب انا عن نفسي باخد اولادي وبنروح نتفسح في اماكن ما فيهاش معصيه ليه لا اخد زوجتي واولادي ونفسحهم ليه هو يعني الموضوع مكتوب عليهم يعني علشان مثلا ديت زوجها داعيه يبقى خلاص حياتهم كلها تبقى مقفوله وما ينفعش ابدا يفرضوا على نفسهم ولو يوم في السنه او حتى يوم كل ست شهور او كل او كل ثلاث شهور او كل شهر حتى ليه ليه تحرم اولادك اولادك دولت برضو مهما كانوا اطفال محتاجين برضو يفرغوا عن نفسهم واحنا واحنا اطفال صغيرين ما كانش عندنا طبعا المتعه دي كلها لكن كان عندنا حريه في ان احنا نخرج نلعب في الشارع نلعب على الجناين نلعب على البحر نلعب, نلعب يعني وكان يعني اللعب بتاعنا ما بيكلفناش حاجه يعني يعني استغمايه كيك على عالي كيك على الواطي مش عارف ايه آه، نلعب كوره شويه ن- ننزل البحر شويه وهكذا كانت اعمال و- ولعب وحاجات بتبسطنا جدا وما كانتش بتكلفنا ولا حاجه بالمره ولا بتكلف اهالينا اي حاجه لكن دلوقتي احنا في عصر طبعا آه، لعب الاولاد مكلفه وحياتهم مكلفه وفسحهم مكلفه لكن برضه كل ده ابتغاء مرضات الله عشان تسعد زوجتك واولادك يبقى الاصل انت تاخد ما فيش مشكله تاخد اولادك تفسحهم تاخدهم العمره حبيبي في الله بدل ما تقعد تجهز وتعمل جمعيه آه، طول السنه عشان تودي اولادك آه، المصيف طب ما توديهم عمره وفرقها مش كبير قوي يعني للدرجه دي وديهم عمره يستمتعوا بفضل الله سبحانه وتعالى ويعيشوا اجمل اوقاتهم بفضل الله سبحانه وتعالى فدي مساله مهمه جدا جدا جدا مساله التربيه طبعا سيدنا حذيفه زي ما انتم شايفين ابوه كان مكي الاصل كان من بني عبس لكن حذيفه بن يمان اتولد فين اتولد في المدينه فكان حذيفه مكي الاصل خد بالك بقى مدنيه النشاه يبقى مكية الأصل إيه؟ مدني النشأة ولذلك خيرها النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت كنت من المهاجرين وإن شئت كنت من الأنصار فاختر أحب الأمرين إلى نفسك فقال بل أنا من بل أنا أنصاري يا رسول الله رضي الله عن حذيفة وعن والده اليمان رضي الله عنهما جميعا وعن الصحابة أجمعين طبعا حذيفة بن اليمان ووالده اليمان طبعا كانوا في غاية الشوق بقى قاعدين بقى زي ما بيقولوا كده على أحر من الجمر فترة كبيرة جدا جدا سنوات طويلة امتى النبي هاجر من مكة إلى المدينة امتى النبي هاجر لأنهم عايشين في المدينة امتى النبي هاجر من مكة إلى المدينة وفضلوا مستنيين يا جماعة فترة طويلة جدا إلى أن اشتد بقى الإيذاء من المشركين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء إيذاء لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم فجأة أذن للصحابة بأمر من الله سبحانه وتعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن للصحابة بالهجرة إلى المدينة المنورة ثم هاجر النبي بعد ذلك خلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما هاجر النبي ده كان أسعد لحظة وأسعد يوم في حياة حذيفة ووالده اليمان رضي الله عنهما طبعا سعادة انا ما استطيع ان انا اوصف يعني ازاي الواحد يكون سعيد بلقاء النبي وبصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاجر النبي ونزل الى المدينه وبدا طبعا حذيفه آه، يستثمر الفرصه ديت في انه يكون قريب جدا من النبي طبعا شيء طبيعي النبي جه بقى المدينه خلاص بقى اكون قريب جدا كان ملاصقا للنبي صلى الله عليه وسلم حذيفه بن يمان لما قرب من النبي النبي حبه جدا وبقى يقربه اليه وحس ان الشاب دوت ذكي جدا وعنده قدرة على إدارة الأمور على فن إدارة الأمور وإنه عنده قدرة عنده إمكانيات وعنده مزايا وعنده سرعة بديهة يعالج بها أعتى المواقف بس والنبي عليه السلام كان عنده يعني فراسة في أي إنسان يتفرس وكان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب ولذلك النبي عليه السلام يقول لك إيه أرأف أمتي بأمتي وفي رواية أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر واعلمهم بكذا كذا فلان واشدهم حياء عثمان وهكذا يعني نوسم عارف امكانيات كل واحد من الصحابه وكان يضع الصحابي في المكان المناسب حس ان حذيفه بن يمان ذكي جدا ولماح جدا وعنده سرعه بديهه وانه ممكن يعتمد عليه في مساله مهمه في غايه الخطوره ايه هي المساله المهمه في مكه اخويا وحبيبي واختي الفاضله كان الاسلام كان ضعيف جدا كان مالوش شوكة بالمرة يعني ما كانش ليه شوكة فكان بالتالي كان طبعا المشركين بيتسلطوا على المسلمين ويؤذيهم أشد الإيذاء خد بالك بقى من الحتة المهمة دول فكان في مكة هل كان في مكة كان في منافقين؟ لا طبعا لأن المنافق ده هو بينافق ليه؟ لأنه خايف طب المسلمين كانوا ضعاف جدا جدا فبالتالي كان في مكة إسلام وكفر بس لا ثالث لهما لما راحوا بقى المدينة وأقام النبي دولة شامخة عظيمة قوية في المدينة خدوا بالكم بقى وأصبح في دولة كبيرة اسمها دولة الإسلام في المدينة أصبح اللي موجودين في المدينة خدوا بالكم بقى ما بين يهود فاليهود عملوا معاهدة مع النبي عليه السلام ان ما حدش يتعرض لحد وان لو جه عدو من الخارج هنقف ضده احنا الاثنين يا اما حتى على الاقل نخلي بينك وبين العدو احنا ايه ما نعملش اي حاجه لا نحارب معاك ولا ضدك فضل مين بقى فضل الناس اللي لسه ما اسلموش طب لو ما اسلمناش يبقى حاجه من الاثنين يا هندفع الجزيه يا اما هنتقتل فحبب هؤلاء المنافقين يعملوا ايه حبوا ان هم يعصموا دمائهم واموالهم قالوا ايه قالوا بس خلاص اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوها من وراء القلب بس علشان يعصموا دمائهم واموالهم فابتدى يظهر النفاق فين يا جماعه؟ في المدينه المنوره خدوا بالكم من الحته المهمه ديت في مكه كان اسلام وكفر ليه؟ لان الاسلام كان ضعيف واضح كده؟ ولذلك مثلا في عصرنا الحالي حتى لو اتوجد الاسلام في بلد وكان الاسلام فيها ضعيف جدا هتلاقي اسلام وكفر طب لو كان الاسلام بقى قوي هتلاقي اسلام ونفاق وكفر يضاف اليها النفاق ليه؟ في واحد هيبقى كافر ويدفع الجزيه وواحد هيبقى منافق عشان لا يدفع الجزيه ولا يتقتل واخد بالك بيعصم دمه ويعصم ماله طب احنا بنسيب المنافقين ليه خد بالك النبي امر الا ينقب عما في قلوب الناس ونحن كذلك امرنا بنفس الامر ان احنا اللي يظهر لنا الاسلام والايمان خلاص ناخذ بالظاهر وندع الباطن لله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري ومسلم لما ارسل اسامه بن زيد يمكن انتم فاكرين القصه دي في الموضوع في قصه اسامه بن زيد لما ارسلوا قائدا على سريه من السرايا لاحدى الاماكن لقتال المشركين وراحوا هناك وكان في واحد من المشركين عمال يقتل في المسلمين مقتله عظيمه جدا فتصدى له اسامه بن زيد وواحد من الانصار الراجل ده قتل عدد كبير من المسلمين اول ما اسامه بن زيد رفع السيف عليه والراجل الثاني رفع عليه الرمح فالراجل اول ما لقى السيف على رقبته والرمح داخل عليه قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم راح الانصاري راح ايه رجع وأسامة راح مكمل عليه راح قتله فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته يا أسامة بعدما قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما كان يعني يقولها متعودا ده هو ما بيقولهاش من قلبه وهو الظاهر بينه وبينك فعلا كده يعني الظاهر ان هو ايه يعني بعد ما قتل كل العدد ده من المسلمين لما مك لما تمكنوا المسلمين من رقبه الراجل ده قال ايه اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواضح عليه انه ما كانش بيسلم يعني انه بيقولها بس كده فأسامة في الغالب ما كانش غلطان لكن النبي حب يحط لهم قاعدة مهمة جدا ان ما تحكمش على ظاهر الانسان ما تحكمش على باطن الانسان انت ليك الظاهر وبس مش هو قال الشهادة سيبه حتى لو كان بينافق انت مالكش دعوة انت ما امرت ان تنقب عما في قلوب الناس واخد بالك فالمهم فقعد يقول له اقتلت يا اسامه بعدما قال لا اله الا الله كيف تفعل يا اسامه اذا جاء يوم القيامه بلا اله الا الله قال أسامة فظل يكررها علي شهرا كاملا حتى قلت ليتني لم أسلم إلا بعد ذلك اليوم يعني أكون بس الموضوع ده يكون بره وأكون أنا أسلمت بعد الموضوع مقتل الراجل ده بحيث دي ما تتحسبش إيه ما تتحطش ليا في الإيه في الصحيفة بتاعتي بعد ما أسلمت شوف قد إيه إنما عصام كان حريص على المسألة دي فالشاهد في الموضوع إن ظهر بقى عدد كبير جدا من المنافقين في المدينة المنورة النبي بدأ يشتكي منهم وبدأ يعني يعني يشعر بمآسي شديدة جدا المنافقين دول ابتدوا يندس في صفوف المسلمين ابتدى يقول كلام وحش جدا في حق النبي في حق زوجات النبي في حق الصحابة نفسهم ابتدوا يدس- يدبروا مؤامرات كتيرة جدا جدا لإضعاف المسلمين ابتدوا يدبروا مؤامرات لقتل سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم تسع مؤامرات يا جماعة تسع مؤامرات لقتل النبي تخيلوا فنزل كشف بالأسماء ديت من الله عز وجل إلى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام نزل بأسماء المنافقين واحد واحد وراح ممليهم للنبي قال له يا رسول الله المنافقين اللي موجودين في المدينة الآن هم فلان وفلان وفلان وعدهم كلهم من ألف للياء فالنبي خاف ان هو يموت ويفضل المنافقين دولت موجودين ومحدش من الصحابة عارف بيهم فبالتالي ممكن دولت يفضلوا ينخربوا ايه في الاسلام فيعمل ايه عايز يأتمن واحد على السر واحد بس عشان لو خرج السر خد بالك اصل لو ائتمن ثلاثة اربعة فلو خرج السر مش هيعرف مين اللي قال الا بوحي من السماء واخد بالك وده درس لينا برضه ان انت لما تعوز تأتمن واحد على السر الافضل الافضل خالص لا تأتمن احدا ليه؟ لما واحد من السلف قال قال, قال السر بتاع الواحد فافشاه فقالوا لما افشيت سري؟ قال اذا كان صدرك انت ضاق عن سرك الا يضيق صدري عن- بسرك يعني اذا كنت انت نفسك ما قدرتش تستحمل السر ده جوه صدرك عايز انا استحمله خدت بالك من السر؟ ف- فاجعل صدرك قدرا لسرك دي اهم حاجه واذا يعني اضطررت وخلاص مخنوق ه- يعني هيحصل لك حاجه لو ما قلتش سر من حد فانتقي واحدا فقط ممن تثق بديانتي وقول له ليه بقى عشان لو خرج السر يبقى هو ده اللي قال لان انت ما قلتش غي- لحد غيره انما لو وزعت السر على 500 واحد وكل واحد تقول له ده سر خ- اطمن بقى يعني فاهم ازاي الدنيا كلها تكون عرفت الشاهد في الموضوع يا اخويا حبيبي ان سيدنا النبي عليه السلام اراد ان هو يعرف آه، الصحابه بايه ب- ب- حد من الصحابه بس- باسرار ايه اسماء المنافقين علشان يبقى ايه متحجمين ومعروفين في المدينه فما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أصلح لهذه المسألة من حذيفة ابن اليمان راح مناديه قال له يا حذيفة في عدد من المنافقين جبريل عليه السلام قال لي أسمائهم هم فلان وفلان وفلان وراح مسمي له الأسماء كلها خد بالك يا حذيفة من الأسماء دي كويس جدا احفظهم كويس جدا راقبهم كويس جدا عايزك ترصد لي كل تحركاتهم واي حاجة تحس انها غريبة كده لازم تبلغني اول باول علشان اقدر اتصرف واضرأ هذه الفتنة وهذه المصيبة اذا كانوا عايزين يعملوا حاجة للاسلام والمسلمين فبالتالي كان حذيفة كان يسمى صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بالفتن إلى يوم القيامة شفت قد إيه سيدنا حذيفة رضي الله عنه وارضاه كان غالي عند النبي قد إيه يا ترى أنت ممكن تكون غالي عند النبي طب وإيه اللي يخليك غالي عند النبي يعني غلاوتك عند النبي ديت دي مش مجرد كلمة كده يعني ده أنت لابد أن أنت تكون فعلا بتحب النبي بتتبع النبي تتأسى بالنبي وكل حاجة توصلك على النبي بتحاول ان انت تنفذها بالحرف الواحد علشان آه، يعني تفضل ماشي على هدي النبي عليه الصلاة والسلام لاخر لحظه في حياتك عشان لما تقابل النبي يوم القيامه على الحوض وتقف بين ايديه تقول له اسقني يا رسول الله يوم الملك يقول له ايوه يا رسول الله كان متبع لك يا رسول الله ده كان مطيع لك يا رسول الله عمره ما, ما, ما عمره في حياته ما صد ولا رد اي امر من امرك يا رسول الله انما كان متبع ومطيع لامرك يا رسول الله وبالتالي يسقيك النبي من حوضه شربه هنيئه مريئه لا تظمأ بعدها ابدا محتاجين اخويا وحبيبي واختي الفاضله محتاجين ان احنا فعلا نعرف قد ايه ان الاسلام عظيم وان الاسلام هو اغلى حاجه في حياتنا وان النبي عليه السلام هو اغلى انسان في حياتنا وان احنا لابد ان احنا نكون غاليين عند النبي زي ما النبي غالي عندنا وغلاوتنا عند النبي عمرها ما هتكون الا بالقرب من سنه النبي وبالقرب من شرع الرب العلي سبحانه وتعالى الحقيقه الوقت بيجري معاكم بسرعه وربنا يبارك فيكم ان شاء الله لقائنا يوم الاثنين اللي جاي مع درس في غايه الاهميه عن تربيه الابناء من كتاب الحقوق الاسلاميه آه، واسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم على الخير دائما آه، ربنا يجازيكم عنا كل خير وبحبكم في الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا حبيبي انت الحبيب يا يا رسولي أنت قدوتي في الصحابة المال اللي اختارهم عشان يكونوا اصحاب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الصحابه دول تلاميذ النبي يا جماعه تلاميذ النبي سيد ولد ادم
من حب الحقيقي من حب الحقيقي من حب الحقيقي- حب الحقيقي من حب الحقيقي عاشوا مع النبي ورأوا النبي وتربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم